بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اخي سائق الحجيج فان مؤسسه مكه المكرمه الخيريه ضمن مشروع هديه الحاج ترحب بك وتفتخر بك سائقا لحجاج بيت الله العتيق وتهدي لك هذا الشريط الذي اعد من اجلك دليل محبه واخاء تقبل الله منا ومنك وحفظك ومن معك في سفرك واقامتك والان مع الشيخ محمد حسين يعقوب ليحدثك يا سائق الحجيج الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم اما بعد اخي حبيبي سائق حافلة الحجاج اخي انت قائد هذه المسيرة اليك هذه الكلمات اليسيرة كلمتين من القلب يا رب يوصلوا قلبك وساعتها انا وانت نفرح لما نقابل ربنا ونلاقيهم في ميزان حسناتنا اخي سائق حافلة الحجاج اسمع مني والله ينفعني وإياه فأخي حبيبي في الله سائق حافلة الحجاج نعم هذا شريط خاص لك لك أنت أنت وحدك وأنا أقول ليتني كنت مكانك فعلا وبدون مجاملة أخي وحبيبي يا ريتنا أنا سوق للحجاج أنت عارف أخي أنت بتسوق لمين أنت قائد مين أنت ماشي مع مين أنت مصطحب مين أنت بتساعد مين الحجاج الحجاج دول ضيوف ربنا سبحانه وتعالى قال رسول الله ما تصلي يا عم انت مش معانا ولا ايه صلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم الله اكبر عرفت اخي حبيبي انت ماشي مع مين وفد الله شوف بقى وفد جاي للملك الكبير سبحانه وتعالى جاي للملك سبحانه وتعالى انت مش عارف الحجاج دول يا ابني يا اخي عملوا ايه عشان يوصلوا عندك تلاقي واحد منهم سنين بل والله بعضهم عشرات السنين عمال يحط القرش على القرش والجنيه على الجنيه او الليره على الليره او الين على الين او العملات اللي انت عارفها بقى اللي انت عارفها ها قاعد يحوش سنين وهو مشتاق امتى يروح بيت ربنا سبحانه وتعالى انا اسالك هل عمرك شمم تعبير اطيب من عرق الحجاج ابدا والله عمرك شفت لباس اجمل من ملابس الاحرام عمرك شفت رؤوس أعز وأكرم وهي حاسرة أو محلوقة من رؤوس هؤلاء الحجاج عمرك شفت ركب أعظم من هذا الركب خلي بالك ده أصل كلامي معاك إن أنا بحبك وبقول يا ريتني كنت مكانك يا ريتني أنا أخدم الحجاج أنت عارف كلمة خدمة الحاج شرف الله مش شعار دي حقيقة دي حقيقة إن نخدم وفد ربنا ناس جايين لربنا سبحانه وتعالى فلذلك كان لقائي معاك أدردش معاك شوية نتكلم في الموضوع ده موضوع إن أنت رايح مع الحجاج فأنت هنا بدل الدعاة وبدل العلماء وبدل المسلمين كلهم عين الحاج مركزة عليك شايفاك خلي بالك بقى لو حاج هندي ولا باكستاني ولا تايلاندي ولا نيوزيلندي ولا هؤلاء انت عارف بتتعامل مع مع جنسيات كثيره بيبص لك انت يا عربي يا اللي بتتكلم عربي على انك انت من احفاد سيدنا النبي انت من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم من احفاد الصحابه فباصص لك على انك انت القدوه اه شكلنا وحش قوي لما يشوفك بتدخن سيجاره اه لا لا لا لا لا لا, لا. ما ارضلكش ابدا انك تسقط من نظره شكلنا وحش قوي لما يشوفك يعلى صوتك او تفوت وقت صلاه او او الى اخره لا لا تعال اجيب لك الموضوع بقى من الاول صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وسلم اول حاجه عايز اقولها لك ان الحاج جاي وهو بيدور على بيت ربنا وعينه اول ما تشوف من العرب تشوفك انت لانه بينزل من الطياره او من الباخره انت اللي بتستلمه تحطه في سيارتك مقابلتك ابتسامتك كلمتك مساعدتك يا سلام لمسات لمسات صغيره جدا لكن بتعمل في قلب الحاج ده اكبر عمل اكبر عمل وشوف انا قلت لك من الاول ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم يا سلام يا سلام لو الحاج ده دعا لك دعوه ورجع بلده دعا لك من هناك اظن تساوي مليون جنيه لا اكتر فلوس ايه فلوس ايه انه يدعي لك ان ربنا يدخلك الجنه المهم ارجع معاك من الاول تاني ان الحاج انت اول واحد بيقابله وانت اكتر واحد بيقعد معاه وانت اكتر واحد بيتعامل معاه خلي بالك انه بيتعامل معاك كتير قوي قاعد معاك في الاتوبيس وانت نازل في الاستراحات خلي بالك فلذلك انا عايزك تلاحظ نظر الحجاج بيبص لك ازاي بيبص لك على ايه بيبص لك انت مين لاحظ نظر حجاج تأثير كلامك عليه انا عايزك الابتسامة ما تفرقش فمك انا عارف ان انت بشر وبتتعب تقول لي يا عم الشيخ واحنا حديد مش شغالين ليل ونهار لا ابتسم اصل انت مش شغال عندي ولا عند المطور ولا عند حد انا بنصحك الاول الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا ابني لما تخلص إنك تنوي بخدمة الحجاج دي تطلب رضا ربنا يرضى عنك وساعتها دي لو قبضت 800 ريال 1800 ريال 10800 ريال مليون و800 ريال كل دي لا تسوي شيئا جنب الإخلاص جنب الأجر اللي انت بتنتظره يوم القيامة لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك انك انت قاعد في السيارة في الحافلة في الاتوبيس مسافر رايح جاي رايح جاي والسفر زي ما قال الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم دعاء المسافر مستجاب فاوعى اوعى تخلي حد يدعي عليك معاك كبار في السن ومعاك مرضى ومعاك شباب صغيرين ومعاك عورات نساء معاك نساء كل دول أمانة عندك أمانة في رقبتك مسؤول قدام ربنا عنهم خلي بالك لو شافوك وهم جايين كده أول ما شافوك بتدخن سيجارة خلاص اتجرأ هو كان جاي من بلدهم مفكر اول ما رجله هتنزل في البلد الطاهره دي هيبطل سجاير لما شافك انت خلاص قال لك ما هم بيعملوا كده فتجرأ فتبوء باسمك واسمي تتحمل ذنبك وذنبه تاخد معصيته زيه بالظبط فلذلك خلي بالك مهم جدا ان انت تكون ملتزم زي ما قلت لك في الاول خلي بالك انا قلت لك في الاول ايه خلي بالك ان انت بدل العلماء بدل الدعاء ما هو انت خلي بالك هقول لك حاجه لو انت جبت الناس دولك ومشيت والمغرب اذن وفضلت ماشي لما العشاء اذنت وفضلت ماشي طب دي ملحوقة ان شاء الله لان العشاء والمغرب يتجمعوا وانتم مسافرين لكن الفجر لو انتم ماشيين بقى واذن الفجر وفضلت ماشي بيهم لما طلعت الشمس تصلوا الصبح امتى عارف يوم القيامة هيشتكوك لربنا ياخد كل واحد منهم صلاة فجر من اللي انت صليتها شوف بقى كم واحد تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك الفجر عندك ناقص تدخل جهنم فين راح الفجر ده اخدوا اللي انت ضيعته لهم اه ده ده موقف من المواقف موقف تاني في مزدلفة اكثر السائقين مستعجل مش عارف مستعجل ليه قول لي ايوه يا عم الشيخ اصل انت مش عارف اللي احنا فيه المطوف قاعد مستنيني حاطط لي ساعه لا يا ابني انا قلت لك من الاول انت شغال عند ربنا فلازم تمشي صح ودول امانه انت مسؤول قدام ربنا قبل ما تكون مسؤول قدام المطوف ولا قدام غيره خلي بالك فلذلك في مزدلفه تبيت في مزدلفه يوم 8 ان كان ال ال ال ال خارجين لمنى تبيت في منى المبيت في مزدلفه لو هتنزل من مزدلفه على الجمرات يبقى الجمرات الاول قبل الكعبه التزم السنه وفيها بركه ومن عمل برضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس يبقى لما ربنا يرضى عنك هيرضي المطوف ويرضي الحجاج ويرضي عنك كل اللي تتعامل معاه لكن من عمل برضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عمرك ما هتقدر ترضي حد لذلك خلي بالك إن من ابتداء في مسألة أيضا التحميل والتنزيل أمتعة الحجاج دي أمانة وانت مش واخد بالك من حاجة مهمة جدا إن مكة حرم والحرم لا تلتقط لقطته عارف يعني ايه لا تلتقط لقطته يعني لو لقيت حاجة في الأرض ما تاخدهاش مش حقك في الحرم اللقطة دي أمانة قول لي ما لقيتهاش في الحرم أنا لقيتها في الباص في الأتوبيس لقيتها في الأتوبيس لن تخلو من الخمسين اللي معاه فلذلك شرط إنها إنك أنت تقدر تاخدها أن تعرفها أسامي يعني تفضل في الركاب اللي معاك دول مين ضيع له بس ما تعملش بقى زي الراجل اللي ايه ها حب يسرق حاجه فكان يقول مين ضيع له لا ها تعرفها صح مين ضيع هذا الشيء حدد كده اتكلم كده بقوه وصوت عالي وتبقى حريص ان صاحب الحاجه يلاقيها مش انا عملت اللي عليا وخلاص كده بقى بتاعتي لا يا ابني مش كده خلي بالك ان امتعه الحجاج امانه اوعى اوعى تطلع حرامي وخلي بالك مذهب ابن عباس رضي الله عنه لما ترك مكه وذهب الى الطائف قيل له لماذا اترغب عن جوار بيت الله قال وما لي لا ارغب عن بلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات الحسنه بمئة ألف والسيئه بمئة ألف خلي بالك بقى النساء اللي معاك أمانة نظرة حرام بمئة ألف سيئة سرقة ريال بمئة ألف سيئة وبمناسبة الريالات بقى خليني أقول لك ما احنا أنا بحبك خايف عليك عايزك تدخل الجنة عايز حجتك دي تنفع عايز كل الحجاج دول يبقوا في ميزان حسناتك انت معاك خمسين حاج شوف بقى لما يكتب لك خمسين حجة سبحان الله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه فكل حاج من دول رجع كيوم ولدته أمه وانت رجعت كيوم ولدتك أمك خمسين مرة بالاثنين وخمسين اللي معاك أو الستة واربعين اللي معاك قل لي معقولة آه لا بجد آه والله مش مصدقك طب أقول لك أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى وفي رواية من أعان على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فأنت بتساعد دول على هدى على خير المساعدة دي يكتب لك أجر كامل بشرط النية والاحتساب النية والاحتساب كنت أقول لك بقى بمناسبة الريالات آه قول لي آه ما تتكلمش عن ريالات لا اتكلم عن ريالات انا أو انا اخاف منك انا بحبك خايف عليك نفسي انك تدخل الجنه يا اخي مش كتير عليك الجنه والله بس هقول لك حاجه مساله بقى ان بعض ال- السواقين هم مش كلهم انا بقول ان السواقين فيهم ناس مخلصين طيبين جدا عنده عزه نفس وعنده انفه يلاقي حاجه ما يبصلهاش في ايد الحجاج حاجه ما ي- ما ما يطمعش فيها ابدا ولا يلمح ولا يعرض كانوا ح... والله انا ركبت مع واحد سواق مره ما شاء الله لا قوه الا بالله كان معايا آه، والدي ووالدتي الله يرحم والدي رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتى المسلمين وكان الحاج وناس كبار ها كانوا ما شاء الله لا قوه الا بالله الاخ السواق ده كان ينزل الشنط ويطلع يحط ده هنا وحاسب عم الحاج وياخد ايد ده ويسند ده ويستنى واحنا ماشيين في الطريق في الطريق للمدينه سبحان الله العظيم انا تعجبت من صبر السواق ده كان صبور يا اخي بدرجه عجيبه جدا ها اس- كل شويه واحد من الناس الكبار دقيقه واحده يا اسطى لو سمحت عايز ادخل حمام يقف ويديله علبة المناديل ويديله إزازة مية وينزل معاه ويستنى لحد ما يطلعه والتاني بعديه بنص ساعة ما قالش يوه بقى مش كنا لسه واقفين ما تقولوا مر يا ابني اصبر أصل كل ده مش ضايع كل ده بتمنه عند ربك سبحانه وتعالى السواق ده كان عاجبني جدا في عزة نفسه يجي حد يديله حاجة لا جزاكم الله خيرا الحمد لله مكفية مستور ده دفع الناس لاحترامه وتوقيره ورجع في النهاية وهو بيسلم عليه بيسلم عليه وكتبنا له والله جواب للشركة ان ده من احسن السواقين اللي شفناهم في حياتنا ها قال لي كده في ودني قال لي سبحان الله العظيم بفضل الله ربنا رزقني اضعاف اضعاف الناس اللي بتطلب والناس اللي بتشرط خلي بالك انك لو شرطت على الحجاج ان كل واحد خمسة ريال يبقى بتاكل سحت بتاكل حرام انت جاي تشتغل بمرتب خدت مرتبك اخدت اللي ليك الا وحد اداك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتاك من غير مساله ولا اشراف نفس فخذ يبقى شرطين من غير مساله هات اديني ساعدني اعملوا حسابكم كل دي مسألة من غير مسألة ولا إشراف نفس يشوف الحاج بيعد ريالات يبص له كده يشوفهم بياكلوا يبص لهم كده لا لا لا لا لا انا عارف ان انت ما بتعملش كده انا عارف انا عارف بس ده احنا بنقول حاجات يمكن حاجات صغيره انت بتشوفها في سواقين تانيين برضو المهم يعني انا اقصد ايه خلي بالك ان إن لو خدت منهم ريال بالشرط او بالاكراه او بالاحراج فهو سحت ليه لأن كل شيء بسيف الحياء ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام بالإحراج فهو حرام فإياك إنك أنت تستشرف أو تمد عينك لفلوس الناس وأخطر ما في أكل الحرام إن الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إيه قال كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به ترضى تودي زوجتك ولادك النار ترضى تروح جهنم عشان ريالات يا راجل انت مكفي الحمد لله رب العالمين خلي بالك مش عايز انصحك في قضية السواقة قضية السواقة انا عايزك تمشي صح في الاماكن المخصصة ليك تمشي صح في الاوقات المخصصة ليك والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهم نافرين من عرفة آه أنا بتعجب من اللي بيحصل بقى في نفرة عرفة دي بعد بعد النفرة من عرفة الرسول شاف الناس مستعجلين فقال السكينة السكينة السكينة السكينة قول لي يا عم الشيخ لو مشينا بالسكينة مش هنوصل انت مش مسؤول عن انك توصل ولا ما توصلش انت مسؤول عن تنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم توصل بقى المغرب توصل العشاء توصل الفجر توصل الظهر مش دي القضية القضية انك انت تمشي صح وسبحان الله العظيم اللي بيجري واللي بيستعجل واللي بيتنطط كله بيوصل في وقت واحد كله ماشي ورا بعضه وما بتفرقش كتير فعلى مهلك امشي في الاماكن المخصصة واياك والسرعة السرعة لا لا شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قال ان اللي يتجاوز السرعة المقررة ويأتي الحد يبقى قاتل قتل مسألة متعمد بقى ولا خطأ دي فيها كلام وده خطر خلي بالك إياك والسرعة إياك وإنك تسوق وإنت عايز تنام لازم تبقى راجل ملتزم تنام وترتاح وتهدى وتبقى واكل وشارب شاي وفايق ومصحصح وتبقى ماشي في الأماكن المحددة وماشي في الأوقات المحددة وحاجة مهمة كمان قوي لا لا دي نقطة خطيرة خالص خلي بالك صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم الناس اللي معاك دول في العربية أمان واللي انت هتعمله هيسري على الكل يعني لو حطيت شريط والعياذ بالله أعوذ بالله يعني والعياذ بالله والعياذ بالله شريط أغاني موسيقى كل واحد يسمع الذنوب عليك انت تتحط في ميزان سيئاتك انت كل واحد يسمع ذنوبه في ميزان سيئاتك يا اخي انا مش عارف ازاي ازاي يحصل ان يبقى واحد محرم وتسمعه حرام طب يقول لبيك اللهم لبيك ازاي قول لي بال... قول لي انت بالله عليك لبيك اللهم لبيك يعني جئتك جئتك مطيعا ذليلا فين مطيعا ذليلا وهو بيسمع موسيقى قول لي انت لو حطيت شريط قرآن كل حرف من القرآن بعشرة كل واحد يسمع في ميزان حسناتك شفت بقى تبقى كسبان قد ايه لو حطيت شريط مثلا للحجاب وواحدة سمعت شريط اتأثرت اتحجبت في ميزان حسناتك حطيت شريط بيتكلم عن الصلاة واحد يتعلم انه يصلي او ما كانش بيصلي واظب على الصلاة بعد كده في ميزان حسناته حطيت شريط اي حاجة بقى فيها خير في ميزان حسناته في شرايط اشرطة معمولة فيها اذكار الصباح والمساء لو انت ماشي الصبح شغل الشريط وهم يقولوا اذكار الصباح يا سلام لو انت حافظ بقى وتقول هم يقولوا وراك تبقى كده وصلت اذكار الصباح واذكار المساء خلي بالك ان الامانة دول اللي عندك تخلي بالك انهم كل اللي بيعملوه يا في ميزان حسناتك يا في ميزان سيئاتك خلي بالك وارجو ان انا ما اكونش طولت عليك بس انا بحبك وخايف عليك انك انت تحافظ على اوقات الصلاة تحافظ على إيه أيضا إنك تسمع الناس خير تحافظ أيضا على عربيتك ما تجيش تعطل بيهم ما تجيش تتأخر بيهم ما تجيش تسخن أو تولع أو والعياذ بالله ربنا يحفظ عليك إيمانك وصحتك خلي بالك اوعى من الغلط خلي بالك أيضا بعض الحجاج مش فاهمين لغتك بس هم ما بيبص ما بيبص لك وانت بتتكلم او بتشوح او بت... ب... ب... بتحرك ايديك اشاراتك هو بياخد باللي فهمه ده فممكن يفهمك غلط خليك حريص حريص جدا الى ابعد حد خليك حريص انك تتعامل معاهم كويس ايضا خلي بالك انك انت مش فرض عليك انك تحج لكن فرصة انك تحج ما تحجش ليه ايوه تلبس احرام وانت كده كده بتأدي المناسك حج قول لي ما حجيت قبل كده تاني قول لي ما حجيت مرتين ثلاثة خامس وعاشر يا اخي خير خير وفرصة وخليك مع ربنا عشان ما تحرمش عشان ما تحرمش وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأمي ولدته أمه قال الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج ما تتكلمش كتير ما تجادلش كتير لا مع المطوف ولا مع الحجاج امسك عليك لسانك ما تقفش بالحجاج كتير تزهقهم قدام المطوف او تقف في استراحة وتسيبهم وروح تستخبى وتنام ويفضل الناس يدوروا عليك ومش لاقيينك لا لا يا ابني ارفق بالناس ارفق بالناس ما انساش اقول لك برضو ان خلي بالك من سنن مهجوره زي السواك يا سلام لو شافوك ماسك سواك يقول لك ايه ده ده سواك جبته منين من هنا وتجيب سواك وتوزع على الناس والناس يبقى استفادوا الناس منك سنه السواك دعاء ركوب السياره كل ما تيجي تركب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إذا كنت مسافر دعاء السفر تخلي بالك وتدعوه كثيرا دعاء السفر ولا تنساه لينفعك دعاء السفر الأول تقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبر وتكبر كلما صعدت في مكان عالي سبح كلما نزلت منزل لتحت أيضا ما تنساش دعاء النزول في أي منزل أي مكان تنزل فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما تنزل في أي مكان أي مكان تنزل فيه تقول والسنن دي لما أنت تقولها وتعلمها للحجاج تاخد أجر الحجاج كله شوف هترجع بقى السنة دي بحسنات قد إيه في النهاية أخي الحاج عايز أقول لك إنك أنت على ثغرة واقف على كنز من الحسنات تقدر ترجع بملايين الحسنات وللأسف ممكن بعض السواقين يرجع بملايين السيئات ويحبط عمله إذا آذى مسلم وخلي بالك في نهاية كلامي معاك ولو أني مش عايز أسيبك عايز أفضل معاك طول الرحلة دي والله لكن أشد حاجة وأخطر حاجة حقوق العباد تعرف لو لقيت عشر ريال أو مئة ريال أو خمسين ريال وخدتها يجي الحاج ده يوم القيامة وياخد منك بالخمسين ريال دي مئة حسنة ولا ألف حسنة تقول لي ما عنديش حسنات يحملك من ذنوبه ألف سيئة تعمل إيه إذا لقيت شنطته ولا جزمته ولا طاقيته ولا جلبيته ولا عبايته ولا لعبة شريها لعياله إذا أنت أذيته بشتمة أو زغدة وقعته أو مشيت وهو على السلم وقع أو اتخبط أو اتعور كل دي حقوق العباد وخلي بالك أنا قلت لك إنك بتأذي وفد الرحمن وفد الرحمن فلذلك أخي خلي بالك إنك تعاملهم دايما بالحسنى الصبر والحلم والأناة والتواضع والذلة للمسلمين ده كله مأمور به ربنا وصف كده فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فأذلة على المؤمنين ذل للمؤمنين وربنا يحبك قول لي أنا أشيل لي أنا مالا اللي عايز شيل شيل ليه شيل لله شيل وانوي قول يا رب أنا بساعد الحجاج دول لله عشان أنت تساعدني يساعدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لما تساعد الناس ربنا يساعدك ولذلك نصيحتي ليك في النهاية انك احتسب يعني ايه احتسب يعني اعمل الخير وانتظر الاجر من الله مش بعمل خير عشان يقولوا ولا بعمل خير عشان يدوني ولا بصبر عليهم عشان يساعدوني لا اعمل الخير وانتظر الأجر من الله ولو ادوك من غير مسألة ولا استشرف نفس يبقى بارك عليك توكل على الله حلالك مفيش مشكلة أخي السائق أنا بحبك في الله وزي ما قلت لك نفسي انك تدخل الجنة وترجع من الرحلة دي وانت كنزت كنوز حسنات يا ريتك تسمع كلامي اللي قلت لك عليه وانصحني وقول لي وربنا يجمعنا وإياك في الجنة أخي السائق أنا أحبك في الله خليك حريص على الحجاج أنا بقول لك أنت بدالي هناك خلي بالك منهم اكرمهم ساعدهم واصبر عليهم واحتملهم وربنا يوفقك وربنا معاك ربنا يحفظك وربنا يستر طريقك يا سيدي ألف سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخي سائق الحجيج وبعد أن أمضينا هذه الدقائق معك لم يبقى إلا أن نودعك ونحن نسأل الله أن ينفعك بما سمعت وأن يحفظك ونذكرك أن هذا الإصدار عمل خيري ضمن مشروع هدية الحاج في مؤسسة مكة المكرمة الخيرية فلا تنسى إخوانك القائمين على هذا العمل والداعمين له من الدعاء لهم جمعنا الله وإياك في الفردوس الأعلى إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منا ومنك وحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لك وللحجيج معك